اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخويا وحبيبي عايزين النهاردة نعيش مع كوكب يعني يملأ قلوبنا أمل بأن احنا نعيش أسعد حياة ويملأ قلوبنا أمل إن شاء الله أن احنا يوم القيامة نعيش برضه أسعد حياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عشان كده عايزين النهاردة نركب سفينة الفضاء بسرعة وننطلق فورا على وجه السرعة إن شاء الله علشان نوصل لكوكب الأمل الله مفيش أجمل في الدنيا دي من إن الإنسان يعيش وعنده أمل عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى عندك أمل في بكرة إن شاء الله إن بكرة يبقى أحسن من النهاردة و... وإن الدنيا كلها تبقى أيام جميلة و- ولحظات سعيدة وإن أنت يوم القيامة لما تقدم على الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكرمك إن شاء الله يغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويدخلك الجنة وينعمك ويكرمك بصحبة النبي في الجنة ويكرمك يوم القيامة بأن أنت تنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة تعالى أخويا وحبيبي على وجه السرعة أيضا تعالوا عشان الوقت قصير تعالوا نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده كوكب الأمل حلو قوي لفظ الأمل إن الإنسان يعيش وعنده أمل إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمني إن شاء الله ربنا هيتقبل مني صيامي وعبادتي وقيامي وقرآني وحجي وعمرتي وكل حاجة إن شاء الله وإن شاء الله ربنا هيجمعنا على حوض النبي ونشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وإن شاء الله ربنا هيكرمنا يوم القيامة ونكون في صحبة النبي والصحابة ونقعد معاهم ونقول لهم يا ما قعدنا نذكر الناس بالله ويا ما قعدنا نذكر ربنا ونعبد ربنا ويا ما تمنينا واشتهينا ان احنا نشوفكم في الجنة وادينا التقينا في الجنة اخويا وحبيبي كان اول قصر يقابلنا في كوكب الامل قصر عبد الله ابن رواحة الصحابي الجليل ايه سبب القصر ده ايه اللي خلاه وصل لانه يكون عنده قصر في كوكب الامل الحقيقة في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرسل سرية على يعني على مشارف مؤتة اللي هي سرية مؤتة وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القوات صلى الله عليه وسلم ده نتيجة إن السرية دي كانت مهمة جدا كان عدد قوات الجيش المسلم يا جماعة في الوقت ده كان 3000 موحد وعدد قوات الجيش الكافر 200 ألف كافر يا سبحانك يا ربي مفيش نسبة ولا تناسب 3000 موحد قدام 200 ألف يعني مطحنة ربنا عافينا وعافيكم طبعا لما المسلمين عرفوا ان عدد قوات الجيش الكافر 200 ألف قالوا بس احنا دلوقتي قدام حاجة من ثلاثة يا إما نرجع واحنا معذورين لان دول 200 ألف يا إما آه، نقدم عليها وربنا يكرمنا بالشهادة إن شاء الله يا إما نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث لنا مدد من الجيش وإذا بعبد الله بن رواحة صاحب اليقين والثبات والثقة في الله صاحب الأمل في أن النصر جاي إن شاء الله وإن لا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يخذل عباده المؤمنين وإذا به يقوم ويقول بلسان الحال والمقال أيها الناس والله إن الذي خرجتم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون اللي أنتوا خايفين منه هو ده اللي أنتوا عايزينه والله والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة عندي أمل إما إن ربنا هينصرنا وإما إن ربنا هيرزقنا الشهادة فسيروا على بركة الله فكان ذلك سببا في ثبات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وده كان أول قصر قابلنا في كوكب الأمل أخويا وحبيبي ولذلك سبحان الله القواد الثلاثة في سرية مؤتة الثلاثة استشهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري عن ابن عمر أنه كان واقفا في المدينة وهم في مؤتة على بعد مئات الأميال والنبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول أخذ الراية زيد بن حارثة ف- فأصيب يعني قتل ف- ثم أخذه جعفر بن أبي طالب فأصيب ثم أخذه عبد الله بن رواحة فأصيب يعني الثلاثة اتقتلوا خد خد بالك ثم أخذها سيف الله عز وجل وخالد بن وليد ففتح الله عز وجل على يديه والنبي عيناه تزرفان الدموع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا بسرعة برضو نشوف القصر الثاني اللي موجود في كوكب الأمل قصر سعد بن أبي وقاص الله سعد بن أبي وقاص خال النبي أي نعم خال النبي يا ترى سعد كان قصر عامل إزاي قصر جميل جدا طبعا قصر ما شاء الله في كوكب الأمل حاجة تفرح حاجة تبعث الأمل إيه سبب القصر ده إن سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أرسله عمر بن الخطاب لمقا- لملاقاة الفرس خد بالك فلما راح هناك جه عند نهر دجلة الفرس كان عندهم سفن كبيرة جدا فراحوا أول ما عرفوا إن المسلمين جايين راحوا واخدين السفن وراحوا معديين الناحية التانية وخلاص كده هم يعتبروا إيه في نظر أنفسهم إن هم خلاص نجوا بقى من المسلمين وإذا بسعد بن أبي وقاص كان معذور والله لو رجع معذور أنا ما عنديش سفن وما نقدرش نعدي نعمل إيه فكان ممكن يرجع لكن لأ شوف اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى وشوف الأمل اللي في قلبه إن هو عنده أمل إنه يعدي وينتصر بفضل الله سبحانه وتعالى ويغنمه كنوز كسرى وده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص قال للناس إني عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد قال عزمت على أن أعبر نهر دجلة بالخيول طبعا يعني لو كان الكلام ده في زماننا كانوا يقولوا له طب يا سيدنا سعد يعني مع ألف سلامة ربنا يبارك فيك ما تنساش بقى مسد كل أو مسج ربنا يبارك فيك وموفق إن شاء الله لكن لا الصحابة عندهم يقين هم كمان قالوا له ونحن معك إن شاء الله الله أكبر الكل يطلع مع سعد بن وقاص والكل ينزل بالخيول في نهر دجلة حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رآهم يزدجرد قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فكان ذلك سببا في هبوط عزيمة الفرس وكان ذلك سبب في نصر المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة القادسية وغنم المسلمون كنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى وده كان الأصر الثاني لسعد ابن أبي وقاص في كوكب الأمل تعالوا برضو بسرعة عشان يبقى عندنا أمل إن إن شاء الله يكون لنا أصر في الكوكب الجميل ده تعالوا نشوف الأصر الثالث كان لمين كان لواحد اسمه عقبة بن نافع في ناس كتيرة ما تعرفوش عقبة بن نافع عقبة بن نافع اللي راح يفتح مدينة القيروان عشان تخش في الإسلام عقبة بن نافع اللي وقف عند المحيط الأطلنطي ودخل وغاص برجليه في المحيط وقال والله لو أعلم أرضا خلف المحيط هذا لا وطأت أو لو عبرت البحر حتى أبلغ لا إله إلا الله حتى يسلم الناس جميعا لدين الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي عقبة بن نافع لما راح عند مدينة القيروان الناس قالوا له خد بالك اوعى تحاول تخش المدينة دي المدينة ديت مليانة بالأسود والحيات والوحوش اوعى تقرب فقال والله أبدا نحن خير جند الله وتلك الأشياء جند من جنود الله وسوف يسخر الله لنا ذلك خد بالك عنده أمل إن ربنا يسخر له كل هذه الأشياء علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يخش بقى وي- ويقاتل و- ويغنم و- و- ويدخلوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى فوقف عقبة بن نافع على صخرة عالية ونادى أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الوحوش إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جو- جئنا لنعلن أو لنرفع راية, راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق خد بالك من حاجة كان ممكن يقول إن عباد الله هو ليه قال إن أصحاب محمد بن عبد الله خد بالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس الله أكبر عشان كده أخويا وحبيبي عقبة بن نافع وقف وقال أيتها الوحوش أيتها الأسود أيتها الأفاع أيتها الحيات إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود و- وشوف بقى المشهد الجميل الرائع قد إيه إن الكون ده كله ربنا سخره من أجلك يا مسلم فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار ده عقبة بن نافع كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب الأمل لكن كالعادة فوق القصور دي كلها في قصر أجمل قصر وأحلى قصر وأبهى قصر في الكوكب دوت وفي كل كوكب هو قصر مين؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قصر النبي محمد النبي ليه قصر في كوكب الأمل طبعا ده كل كوكب للنبي فيه مش قصر واحد قصر ومئة قصر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بث الأمل في قلوب الأمة كلها تعال تأمل معايا كده حديث البخاري خباب بن الأرت كان بيعذب عذاب شديد جدا كانت تعذبه امرأة اسمها أم أنمار الخزاعية كانت تخلي العمال اللي عندها يجردوه من ملابسه اللي فوق وينيموه على الفحم الفحم اللي والع قال فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري كان ال- ال- الدهن اللي في, اللي في ظهره كان يسيح على الفحم حتى إيه حتى يطفئه عياذا بالله في يوم من الأيام من شدة العذاب سيدنا خباب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فغضب الحبيب محمد مع أنه بصراحة كان متوقع أن النبي ما يغضبش هو طلب حاجة غلط ده بيقول يا رسول الله ادعو الله أن ربنا ينصرنا لكن النبي غضبان ليه لأنه عايز الصحابة يكونوا ثابتين يكون عندهم ثبات في المواقف يكون عندهم صبر على الابتلاء لأن هم دول اللي هيعلموا الأمة بعد كده فغضب النبي وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين خد بالك ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه لكن كده ممكن خباب رضي الله عنه وارضاه ممكن ييأس بقى كده صح كده لأن يعني سيدنا النبي عليه السلام بيقول له ده اللي كان قبليكوا كانوا بيتشقوا نصين بالمنشار وكانوا بيمشطوا بأمشاط الحديد ما دون اللحم إلى العظم يعني معناها أنتم ما بتشوفوش حاجة لسه من الابتلاء اه ده ممكن كده ييأس يوم النبي يديله حتة الأمل بقى يقول له والذي نفسي بيدي لا يتمن انت انت انت, انت زعلان يا سيدنا خباب انت زعلان من الكلام اللي سمعته ده طب اسمع بقى البشرة الحلوة دي وال... والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون الله عشان كده النبي بث الأمل في قلب خباب وفي قلب كل من ابتلي مثل خباب رضي الله عنه وارضاه إن أي إنسان بيتعرض لبلاء أبشر إن شاء الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولا لن يغلب عسر يسرين بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف موقف تاني موقف تاني ان النبي عليه السلام في عز المشكلة اللي حصلت في غزوة أحد والهزيمة التي حدثت للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وقتل سبعين من خيرة الصحابة وإذا بالحبيب المصطفى عايز أقول لهم أنتوا فاكرين أن الدين دوت ممكن يحصل له حاجة أنتوا فاكرين أن الإسلام ممكن يعني عياذا بالله ينتهي لا لا لا اطمنوا خالص يقوم لهم إيه كما عند أحمد بسند صحيح لهم لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حضرتك عارف طبعا أن الكرة الأرضية بتنقسم لقسمين نص يبقى نهار ونص يبقى ليل واخد بال حضرتك فالنبي بيقول لهم ان الكرة الارضية كلها بالمنطقة اللي فيها ليل والمنطقة اللي فيها نهار كلها سيبلغها هذا الدين لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله تعال نشوف بقى موقف برضه غريب جدا وجميل جدا في منتهى الروعة فاكر حضرتك لما النبي هاجر من مكة إلى المدينة ونيم سيدنا علي بن أبي طالب مكانه وتخفى النبي وخرج صلى الله عليه وسلم آه وهو يقرأ آه يعني وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وراح ماسك ماسك شوية تراب وقال شاهت الوجوه راح رممها في وشوش الناس ديت وحط التراب فوق راسهم وعدى واخد بالك ومشي هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ووصلوا الغار وقعدوا ثلاث أيام وبعدين انطلقوا إلى المدينة المنورة وهم ماشيين كانت قريش كانت صرفت مكافأة أو قالت في مكافأة 100 ناقة للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر حيا أو ميتا خد بالك كل واحد كان بيحلم 100 ناقة النهاردة تساوي إيه؟ الناقة تساوي في زماننا الحالي ده عربية شبح واخد بال حضرتك تخيل حضرتك كده بيقول لك دور على واحد ولو لقيته حيا او ميتا ليك 100 عربيه شبح تخيل كل الناس هتقوم طبعا تدور وده اللي حصل بالفعل فكان الوحيد اللي وصل للمكان اللي فيه النبي وفعلا وصل لحد عنده مباشره واحد اسمه سراقه ابن مالك سراقه اول ما وصل وخلاص بينه وبين النبي حوالي 100 متر وقرب بقى انه يدخل على النبي عليه السلام ويضربه بالسيف او يمسكه يأسره اي حاجة لحد ما يرجعه عشان ياخد ال ناقة فجأة ساخت قوائم الفرس في الرمل قوائم الفرس رجلين الفرس بتاعته راحت غرزة في الرمل فقال ايه اللي بيحصل ده راح مطلع القضاح اللي معاه واستقسم بالازلام كده افعل ولا تفعل تخيل ان القضاح نفسه كان بيقول له لا تفعل اوعى تقرب له واخد بالك ورغم ذلك يقول لا لا لا اكيد الالهه بتخرف المره دي يروح داخل على النبي فكل ما يقرب يقوم ايه الفرس برضه رجليه تغوص في الارض مره ثانيه فيقوم مطلع القداح افعل ولا تفعل يقول لا تفعل واخد بالك يقول برضه اكيد ده اله تايواني يقوم داخل برضه واخد بالك لحد اما ايه لا في المره الثالثه في المره الثالثه ساخت قوائم الفرس فقال بس ده اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحمي هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بسراقة بن مالك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد أعطني الأمان فيعطيه النبي الأمان ويأتي ويتكلم مع النبي خد بالك لما اعطاه الامان المره دي بقى لم يعني ما حصلش ان ايه ان رجلين الفرس غصت في الرمل لا الفرس مشي مشي عادي خالص لحد ما وصل سراقه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله قد علمت انك نبي خلاص كده انا فعلا تيقنت ان انت نبي فاعطني عهدا حتى القاك اذا جئت الى مكه وايه ويعني اذا جئت مره اخرى او اذا لقيتك مره ثانيه عشان يكون عهد بيني وبينك ان انا لما اسلم يبقى انت مديني الامان فاداله النبي صلى الله عليه وسلم وامر ابو بكر يكتب له العهد واذا بالحبيب المصطفى وهو مطارد في تلك الصحراء الشاسعه وهو الناس كلها عايزه تدور بتدور عليه ونفسهم يقتلوه ونفسهم يعملوا فيه وهو خرج ايضا وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت في عز كل المهالك ديت وفي عز كل المآسي دي واذا بالحبيب يبتسم ويقول للسراقه كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى سواري كسرى في عز المقاسي دي يعني تخيل حضرتك كده يعني أشبه لك الموضوع إزاي تخيل حضرتك في عز المأساة اللي كان فيها آه، إخواننا وأحبابنا من أهل غزة تخيل حضرتك كده لما تلاقي واحد من أهل غزة وانت راح بتسلم عليه وبيقول لك عارف إن شاء الله ربنا هيكرمنا قريب وهننتصر وهبقى أجيب لك البدلة بتاعت بوش انت واخد بال متخيل المنظر ده يا عم بوش ايه يا عم احنا يعني انت شايف المآسي اللي احنا فيها هي المسألة كده يقين وأمل في الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارة يا كسر وتمر الأيام أخويا وحبيبي و- و- وسراقة في عهد عمر بن الخطاب لما انتشرت الفتوحات الإسلامية وسعد بن أبي وقاص ما شاء الله فتح قصر المدائن و وجاءت كنوز كسرى وكان من ضمنها السوارة يا كسرى فعمر بن الخطاب تذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين السراقة بن مالك فقال ها أنا هو يا أمير المؤمنين قال تعالى أما علمت أن النبي أو أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك آه، كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارة كسرى قال أجل يا أمير المؤمنين قال خذ يا سراقة وبعدين راح ملبسه السوارة كسرى وهو رجل أعرابي بسيط جدا فقير جدا ولبس سراقة سوارة كسرى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تعال نشوف باب تاني من أبواب الأمل اللي النبي فتحها فاكر حضرتك في صلح الحديبية أو في هدنة الحديبية كان من ضمن البنود الصعبة جدا التي أمليت على النبي وأصحابه أنه إذا جاء رجل يريد أن يسلم فعلى المسلمين أن يردوه إلى المشركين وإذا جاء رجل مسلم يريد أن يرتد فعلى المشركين أن يقبلوه طبعا كان شرط مجحف جدا لدرجة أن عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الكلام وراح للنبي وقال ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واسمع للأمل الجميل الذي يبثه النبي في قلب أصحابه قال أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري فقال عمر أولست قد حدثتنا أننا نأتي البيت فنطوف به قال أو حدث أو حدثك أنك تأتيه وتطوف به العام قال كلا قال فإنك آتيه ومطوف به الله أكبر شوف الأمل قد إيه بيفتح أبواب الأمل صلى الله عليه وسلم تعال نشوف آخر حتة بقى جميلة وكانت مؤثرة جدا أخويا وحبيبي اللي حصل ان ان كفار قريش اتفقوا مع غطفان ومع بعض اليهود ان هم يغزوا المدينه قالوا بس ان احنا نعمل بقى حمله لا تبقي ولا تذر نستأصل بها شأفه الاسلام والمسلمين مش هنخلي حد عايش. كام واحد يا جماعه؟ 10000 واحد. ال- المدينه المنوره المدينة المنورة محصنة تلقائيا طبيعيا آه، بالحرة اللي على اليمين والحرة اللي على الشمال في هنا الجبال وهنا الجبال فبالتالي ما فيش حد يقدر يوصل لا من اليمين ولا من الشمال يعني لا من الشرق ولا من الغرب وبعدين ال- المكان الم- الوحيد اللي مفتوح هو الشمال الشمال والجنوب الشرقي الجنوب الشرقي كان فيه معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة ان هم آه، احنا عاملين معاهدة تحالف ضد اي واحد يغزو المدينة يا اما ان احنا نقاتل مع بعض واما ان انتوا تخلوا بيننا وبين هؤلاء حتى نقاتلهم ولا تؤازروهم ما تساندوش حد ولا تشتغلوا ضدنا خدت بالك لكن اليهود هم اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك والجهه الشماليه النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه وحفروا بها الخندق الذي اشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه اصبحت المدينه محصنه من الشمال بالخندق ومن اليمين والشم- وال- والشمال او من الشرق والغرب محصنه بالجبال ومن الجنوب آه، يعني ايه كان الابواب مقفوله بتاعت اليهود بني قريظه لكنهم خانوا العهد خد بالك يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عليه السلام بعد كده يعني صف حساباته مع يهود بني قريظه لكن الشاهد ان النبي وهم بيحفروا الخندق شارك النبي في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى مثلا انا بدي الاوامر وكله يحفر و- وانا لا ابدا نزل النبي سيد المتواضعين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ونزل وحفر بنفسه لدرجه ان في كديه في صخرة كبيرة كده وقفت قدامهم ما حدش قادر ان هو يوقعها ابدا والصخرة دي كانت ممكن تعمل مشكلة ايه المشكلة ان الصحابة وهم بيحفروا خد بالك آه، حفروا خندق كله فضلت الحتة ديت الحتة دي ممكن الجيش الجيش الكفار يخش منها ويغزو المدينة فلا بد من حفر الصخرة دي فقالوا للرسول يا رسول الله هناك صخرة لا تعمل فيها المعول فقال إن شاء الله يعني نزل وسمى باسم الله سبحانه وتعالى ومسك المعول وإذا بالحبيب المصطفى في عز ما هم رابطين على بطنهم حجر من الجوع بقالهم ثلاث أيام يا إخواني وأحبابي ما كلوش لقمة واحدة لدرجة إن جابر بن عبد الله تعلمون القصة كما عند البخاري لما عزم النبي والصحابة وأكلوا في بيت جابر من صحفة واحدة والألف واحد كلوا وشبعوا بفضل الله وفاض الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حصل ان النبي راح نازل وماسك المعول ونازل الخندق صلى الله عليه وسلم وراح ضارب اول ضربه وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس نعم يا رسول الله واحد حتى من المنافقين بيقول له بيقول له يعني احنا اننا لا نجرؤ حتى الى ان نذهب لنقضي حاجتنا والنبي يقول اعطيت مفاتيح فارس مش ساعطى لا اعطيت خلاص فقال كيف ذلك يا رسول الله كيف ذلك فإذا بالحبيب المصطفى يبتسم ويضرب الضربة الثانية ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الف... بص خد بال حضرتك من الخريطة خريطة أدي أدي فارس أهي وأدي الشام أهي وراح ضارب الضربة الثالثة قضى على الصخرة تماما وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن الله أكبر مثلث الجزيرة كله أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن كان يملأ النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالأمل صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي بعد ما ذكرنا أصول الأمل اللي موجودة في كوكب الأمل يا ترى الأمل اتجدد في عمرك إنك إن شاء الله ربنا هيكرمك يا ترى ناوي تبني لنفسك قصر في كوكب الأمل أخويا وحبيبي تعالى نشوف إيه المشاكل اللي مضايقه الناس وتعالى نبث الأمل في قلوب الناس اللي ضاق عليه الرزق خليك على يقين من إن ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها فاتقوا الله و... و... وإيه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا, بمع... إلا بطاعته سبحانه وتعالى طيب المريض يرفع شعار وإذا مرضت فهو يشفين الفرج قريب خلي عندك أمل في الله سبحانه وتعالى وقد يكون المرض هو عين الأمل إزاي تكفير سيئات ورفع الدرجات اسمع لسيد ولد آدم وهو يقول إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه بالصبر والرضا حتى يبلغه إياها سبحانه وتعالى ولا تدري من أين يأتيك الشفاء قد يأتي الشفاء من شربة ماء قد يأتي الشفاء من رقية بالفاتحة قد يأتي الشفاء بإذن الله من دعاء في جوف الليل وهكذا واللي نفسه ينجح حدد هدفك وانطلق نحو الهدف وأكيد ربنا هيكرمك ويعلي قدرك إن شاء الله ولا تلتفت إلى المثبتين اعمل نفسك كأنك داخل سباق 100 متر لا تلتفت لا يمين ولا شمال وانطلق نحو الهدف وربنا هيكرمك إن شاء الله اللي عايز يتجوز أنا بفتح لك كل المشاكل اللي ممكن تقابل الناس وبفتح لك معاها باب الأمل اللي عايز يتجوز خد بالأسباب الدعاء وبعدين البحث عن عمل والثالث البحث عن زوجة من أسرة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى ف وضاقت بيك الدنيا ولم تتزوج خلاص يبقى ربنا يكرمك ان شاء الله بالحور العين على الاقل هناك مش هتتخلع واخد بال حضرتك يعني ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله بزوجه صالحه ال ال الشيء الجميل ان الانسان لما بياخد بالاسباب لازم كمان يكون عنده تقوى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الزوجه رزق اخويا وحبيبه وربنا هيرزقك بفضل الله بزوجه طيبه كلما كنت في زياده في الايمان كلما ربنا يرزقك بواحده تكون على قدر ايمانك وتقواك لله سبحانه وتعالى اللي نفسه يخلف وبيقول نفسي بقالي سنين مستني طفل صغير يملى علي حياتي خد بالاسباب اخويا وحبيبه خلي عندك امل في الله كتر من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا عليك بدعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين خذ بالأسباب وادعو واسجد لله سبحانه وتعالى وخذ بأسباب الطبية ولا مانع من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو لكم جميعا كل من حرم من الذرية أسأل الله عز وجل أن يرزقها بالذرية الصالحة اللي عنده ابتلاء تذكر قول المولى عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين قال جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا والسين تبعث الأمل في قلب الإنسان مهما واجهت من آلام ومن آمال من من آلام ومن أحزان ومن هموم ومن غموم ومن كرب المولى عز وجل هو القادر على أن يفرج همك بفضل الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي اللي مات أحبابه واللي فقد أحبابه خلي عندك أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ولما تحتسبهم يكونوا سبب في دخولك الجنة من أبواب الجنة الثمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل اللي مات ابنه فقال النبي أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل أتمنى أن ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية قال فذلك لك فقال واحد من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا قال بل لكلكم الله أكبر شيء جميل جدا يكون عندك أمل أن ربنا يجمعك مع حبايبك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي اتظلم تذكر قول المولى عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه تذكر إن شاء الله إن أنت حتى لو ربنا سبحانه وتعالى أجل يعني القصاص ليك أن يجيب لك حقك في الدنيا أكيد هيجيبوا لك في الآخرة أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة ب- آه، وقد شتم بحد صيام وصلاة وحج وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته هتاخد من حسنات اللي ظلمك ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم طرحت عليه ثم طرح في النار أخويا وحبيبي أكيد ربنا هيعوضك في الجنة إن شاء الله هتسمع أربع نداءات يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا لو كنت من أدنى أهل الجنة إن شاء الله ربنا يكرمك قد ملك ملك من ملوك الدنيا بخمسين مرة بفضل الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تنسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في الجنة كما أخبر النبي محمد خلى عندك أمل في الله خلى عندك أمل في الله خلى عندك أمل في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبكم في الله